بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من تفصيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش مع عثمان ابن سعيد المصري الملقب بورش مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية قبل البدء في شرح الأصول ثم مرورا بالتلاوة المنهجية نرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ عصام ناجي أهلا الشيخ عصام أهلا شيخ محمد أهلا الله يكرمك شرفت رواية ورش ربنا يبارك فيك
احنا في اللقاء السابق هفكركم سريعا قبل ما نعرض اللي هنقوله النهاردة كنت في الحلقة السابقة في الأصول عرضت القراء العشر ورواتهم وكنت عرضت وقلت إن أنا قسمتهم إلى قسمين القسم الأول قسمت سبع قراء بدءا من الإمام نافع وانتهاء بالإمام السابع الإمام الكسائي فكان الإمام الأول نافع المدني الأول ثم الثاني عبد الله بن كثير المكي ثم الثالث أبو عمرو البصري ثم الرابع عبد الله بن عامر الشامي ثم الخامس عاصم ابن أبي الناجود الكوفي ثم القارئ السادس حمزة ابن حبيب الزيات ثم القارئ السابع الكسائي الكوفي ودي أنا لما عرضت اتفقت معاكم ان هعمل طبقة القراء فاللي ذكرتهم كنت بقول قراءة فلان وبعد هذه الطبقة عرضت طبقة الرواة للقراء السبعة ثم بعد ذلك عرضت القراء الثلاثة المتممين للقراءات العشر بدءا من أبي جعفر المدني الثاني ثم يعقوب الحضرمي البصري الثاني ثم خلف العاشر أو خلف في اختياره أو خلف عن نفسه كما لقبه أهل القراءات دي طبقة القراء ثم يليهم طبقة الرواة كل قارئ ليه اتنين رواة لكن السؤال اللي أنا قلته أنا ليه قسمت سبعة ثم ثلاثة أولا يطلق على القراء السبع قراء الشاطبية يطلق على القراء السبعة بدءا من نافع المدني إلى الكسائي بقراء الشاطبية أما القراء الثلاثة فهم قراء الضرة للإمام محمد بن الجزري ثاني يبقى القراء السبعة دول قراء مين؟ الشاطبية ثم بعد ذلك القراء الثلاثة قراء الضرة تعالوا نعرض الكلام اللي أنا بقوله ده عشان نخلي بالنا لأن هحكي حكاية مهمة النهاردة منشأ القراءات أو إزاي تم جمع القراءات اللي هيفيدني ويهمني بس مش هتفرع بس انا هاخد نقاط تهمني في الموضوع تعالوا نتابع العرض مع بعض بقول في فائدة نلاحظ أن القراء العشر مقسمين إلى قراء سبعة نمرة ألف قراء سبعة بعد كده قراء ثلاثة مش ده الكلام اللي أنا قلته المرة اللي فاتت قسمت سبعة وبعدين ثلاثة بقول والسبب في ذلك ما يلي واحد القراء السبعة من الإمام نافع المدني إلى الإمام الكسائي يطلق عليهم قراء الشاطبية يبقى تاني تاني بقول إنه نلاحظ إن قراء العشرة اللي أنا قسمتهم لسبعة وثلاثة سبع قراء وثلاث قراء السبعة بيبتدوا من نافع وبينتهوا عند الكسائي بنسميهم قراء الشاطبية عشان كده أنا لما بقول من نافع للكسائي باخد أي راوي منهم يعني نافع بيروي عنه مين؟ قالون وورش فعشان كده أنا في مطلع البرنامج بقول رواية ورش عن الإمام نافع من طريق مين؟ الشاطبية لأن نافع من قراء الشاطبية وصل الكلام ليه بقول من طريق الشاطبية؟ طيب يبقى القراء السبعة من نافع للكسائي يطلق عليهم قراء الشاطبية طب نمرة اتنين القراء الثلاثة من الإمام أبي جعفر المدني إلى الإمام خلف العاشر يطلق عليهم قراء الضرة خلي بالكم المصطلحات دي أنا هشرحها النهاردة ليه بقول شطبية وليه بقول ضرة هتعرفوا الكلام ده كله عشان في حاجات مبهمة احنا محتاجين نفهمها بس الشاهد عندي من الثلاث قراء دول قراء الضرة يبقى لما اجي اقول اي راوي من رواه ابو جعفر من رواه ابو جعفر يعني ابو جعفر بيروي عنه ابن وردان وابن جماز اللي انا قلته الحلقه السابقه فلما اجي اقول ان انا مثلا بتعلم روايه ابن وردان عن الامام ابي جعفر المدني من طريق مين اقول الشطبيه ولا الضره هو ابو جعفر فين هه في الضره يبقى اقول من طريق الضره وصل الكلام ماشي ازاي وصل الكلام ماشي ازاي يبقى دي كانت نقطه مهمه ونبذه مختصره عايز ابينها كويس طيب تعالوا بقى ننتقل سريعا يعني ايه قراءات عشر صغرى تيجي واحد يقول لك ايه او اختي تقول لك انا واخده اجازه في العشره الصغرى ويجي حد يقول لك انا واخد اجازه في العشره الكبرى ويجي ساعات في المصحف يقول لك ما يراعى لحفص من الشطبيه ما يراعى لحفص من الطيبه ايه معنى الكلام ده احنا عايزين نفهم مش عايزين نحفظ احنا احنا محتاجين نفهم الكلام مش عاوزين اي حد يقول لنا مصطلحات نحفظ وخلاص لا احنا محتاجين نفهم اللي انا هقوله ده يا ريت يتفهم كويس قوي يا ريت يتفهم كويس قوي لان هينبني عليه حاجات كتير هينبني عليه حاجات كتير تعالوا نشوف يعني ايه قراءات عشر صغرى والحكايه ماشيه ازاي اول حاجه بقول ان الامام الداني رحمه الله دي حكايه بقى هحكيها ازاي بدات القراءات الامام الداني رحمه الله جمع القراءات السبعه اللي هي من نفع للكسائي في كتاب نثر سماه التيسير عارفين يعني ايه كتاب نثر انا لما بكتب كتاب مش ابيات شعريه زي اي كتاب تجويد احنا لما بنشتري اي كتاب تجويد مش بيبقى كتاب مكتوب عادي كتاب نثر عادي اهو الامام الداني جمع القراءات السبعه من نافع للكسائي في كتاب نثر سماه التيسير سماه ايه التيسير يجي بعد منه يجي بعد منه انبغ تلاميذ الامام الداني الامام الداني ليه تلامذه مين أنبغ تلاميذ الإمام الداني؟ الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي وفاءه بشيخه الإمام الداني يمسك كتاب التيسير ويقوم قلبه ومحوله لأبيات شعرية. عشان كده بقول حول الإمام الشاطبي كتاب التيسير في القراءات السبع لأبيات شعرية. يبقى مسك كتاب التيسير دوت والإمام الشاطبي مسك كتاب التيسير وراح قلبه لأبيات شعرية. سماها بحرز الاماني ووجه التهاني اللي احنا في زماننا دلوقتي بننسبها للشطب على طول لان الشطب اللي قلب كتاب التيسير لابيات فبدل ما نقول حرز الاماني ووجه التهاني نقول على طول ايه الشطبيه قلبها في كام بيت في 1173 بيت كتاب التيسير في القراءات السبع الامام الشطب لما قلبوا ابيات شعريه عملوا في 1173 بيت يجي بعد منه بس قبل ما اشوف من المرحله اللي بعد منه في فايده مهمه قوي فاكرين في مطلع الاصول من حلقتين قلت ان انا عندي حاجه اسمها القارئ والراوي والطريق القارئ كان الاستاذ نازل منه اتنين تلامذه اتنين رواه يعني الشيخ عبد الرحيم مثلا القارئ انا بالنسبه له راوي عصام بالنسبه لي طريق طيب يا ترى الامام الشاطبي لما جمع وقلب الابيات الشعريه كان نهجه ايه مع الرواه بصوا تعالوا نشوف قال ايه فائدة اختار الامام الشاطبي طريق واحد لكل راوي آه اه يعني خلي بالكم بقى من اللي انا هقوله انا بالنسبه لي محمد حسن اهو راوي واخدين بالكم لو انا اعتبرت ان عصام طريق يا ريت تتابعوني كده فانا اهو عبد الرحيم مثلا الشيخ عبد الرحيم قارئ انا محمد حسن راوي صح اتعلم مني عصام اتعلم مني ياسر اتعلم مني محمد مصطفى اتعلم مني هشام خلاص كل دول طرق للروايه طرق لروايه محمد حسن واخدين بالكم فلما يجي واحد مثلا عايز يجمع روايه محمد حسن عايز يالف كتاب فيقول لك انا عايز الف كتاب في روايه محمد حسن ماشي هجمع روايه محمد حسن بس انا مش هختار كل الطرق الاربعه اللي انا قلتها مش هاخد طريق عصام وطريق محمد مصطفى وطريق ياسر وطريق هشام لا انا هجمع روايه محمد حسن من طريق واحد اللي هو طريق عصام يبقى انا خدت كل طرق الروايه ولا طريق واحد للروايه طريق واحد بس اللي هو طريق عصام فعشان كده بقول ان الامام الشاطبي نرجع بقى تاني بقول ان اختار الامام الشاطبي طريق واحد لكل راوي طريق واحد لكل ايه راوي ماشي الكلام يبقى الحكايه بتقول ان الامام الداني جمع القراءات السبع في كتاب نثر يجي الامام الشاطبي تلميذه يقلب كتاب النثر ده الابيات شعريه 1173 بيت تسمى بحرز الامان ووجه التهاني خلاص بس كان نهج الامام الشاطبي انه يمسك كل راوي يختار له طريق واحد بس خلي بالكم يعني ده يعتبر جزء مصغر للروايه خلاص تعالوا نشوف بقى بعد ايه بعد كده يجي بعد منه الامام محمد بن الجزري ويقوم ماسك قراءات ثلاثه المتممين للعشره من ابي جعفر لخلف العاشر ويقوم جميعهم جمله واحده الثلاثه دول ابي جعفر ويعقوب وخلف العاشر بس المره دي يقوم عاملهم على طول في ابيات شعريه تتسمى بالضره عرفنا الضره دي بتاعت مين؟ بتاعت محمد بن الجزري الابيات الشعريه بتاعت محمد الج... بن الجزري في القراءات الثلاثه لابي جعفر ويعقوب وخلف العاشر ماشي طب يا ترى يا ابن الجزري لما جمعت الثلاثه اللي هيتمموا العشره مشيت على نفس نهج الشطبي ولا خالفته تعالوا نشوف الملحوظه بتقول ايه نهج الامام محمد بن الجزري نهج الامام محمد بن الجزري نفس نهج الامام الشطبي في اختيار طريق واحد لكل راوي يعني مش على نفس نهج الشطب في السبعة في القراءات السبعة يبقى إذا ابن الجزري ماشي زي الشطب عشان كده بقول استنتاج تعالوا بقى نشوف الاستنتاج بيقول إيه يطلق على القراء على القراءات العشر من طريقي الشاطبية والضرة لأن هم عشرة سبعة في الشطبية وثلاثة في الضرة فلما أقول قراءات عشر لازم أقول من طريقي الشاطبية والضرة يطلق على القراءات العشر من طريقي الشاطبية والضرة بالقراءات العشر الصغرى ليه؟ لأن أنا ما جمعتش كل طرق الرواية أنا خدت طريق واحد لكل رواية بسبب اختيار طريق واحد لكل راو وصلت حكاية العشر الصغرى وصلت حكاية العشر الصغرى آدي الحكاية هكمل بقية الحكاية في الحلقة الجاية اللي هي العشرة الكبرى ليه بسميها العشرة الكبرى؟ ليه بسميها العشرة الكبرى؟ وإيه الفرق بين الصغرى والكبرى بشكل مبسط؟ الحلقتين الجايين مهمين قوي وهتكلم على إزاي أصمم نموذج تخطيطي للعشرة الصغرى والعشرة الكبرى دي مش في الكتب تابعوني فيها خلاص وإزاي أقول مصطلح علمي للراوي إزاي أقول مصطلح علمي لأي راوي خلاص ويعني إيه حفص من الشطبية ولا إيه حفص من الطيبة انت بتقرا يقول لك حفص من الشاطبيه يعني ايه حفص من الشاطبيه مش عارف طب انت بتقرا يقول لك حفص من الطيبه طب يعني حفص يقول لك حفص من الطيبه تقول له يعني ايه يقول لك برضه حفص من الطيبه هو مش عارف هو حافظ لكن مش فاهم احنا عايزين هنا نفهم مصطلح مصطلح هتوقف كده على الحكايه المصغره اللي حكيتها يعني ايه 10 صغرى يعني اخترت طريق واحد لكل راوي طيب ادي كده هتوقف عند جزء الاصول انا مش عاوز اسهب عشان محتاجين نفهم من رام العلم جمله ذهب عنه جمله خلاص تعالوا نتابع بقى التلاوة المنهجية التطبيق العملي عشان عايزين نسمع الأداء التلاوة المنهجية عندنا من الآية 149 للآية 153 سورة آل عمران من 149 إلى 153 سورة آل عمران تعالوا نتابع سويا القاعدة الأولى خاصة بالفتح والتقليل وأنا شايف إن أنا أول مرة أقولها إحنا دايما بجيب لكم ألفاظ وأقول لك فتح وتقليل فتح وتقليل مقلل بخلف عنه وأجيب أجيب لك الكلمات وخلاص إحنا عايزين نفهم ليه أنا قلت فتح وتقليل وإزاي أمسك كلمة في شبهة إن فيها فتح وتقليل هو ده الكلام بقول إيه بقى قرأ ورش عن الإمام نافع الألف المادية بالفتح والتقليل الألف المادية طبعا هي اللي ينفع أفتحها أو أقللها بس بالشروط التالية هو الكلمة اللي أعمل فيها فتح وتقليل مش يحتمل إنها تبقى اسم ويحتمل إنها تبقى فعل متفقين ولا مش متفقين يعني لما أجي أعمل فتح وتقليل يا إما الكلمة اللي بتعامل معاها اسم يا إما الكلمة اللي بتعامل معاها فعل طيب خليني النهارده في الحلقه بتاعت النهارده نشوف ازاي اعمل فتح وتقليل في الاسماء ازاي لما يجيني اسم يبقى اقول ان في فتح وتقليل ولا لا اول حاجه اولا في الاسماء بقول رقم واحد يحول الاسم الى مثنى الاسم المفرد هقلبه المثنى يعني كلمه موسى انا عايز اكشفها فيها فتح ولا تقليل اقوم ماسك موسى مثنى موسى ايه موسيان او شوفوا موسى بتنتهي بألف لما قلبتها المثنى بقت موسيان فاتقلبت الأ- الألف إلى ياء في المثنى اتقلبت الألف إلى إيه؟ إلى ياء خلاص؟ عشان كده بقول في الخطوة رقم اتنين إذا تحولت الألف إلى ياء إذا تحولت الألف إلى ياء فحينئذ حكمها الفتح والتقليل إذا تحولت الألف إلى ياء طبعا لما بجيب المثنى بتاعها بتتقلب معايا الألف إلى ياء فحينئذ حكمها الفتح أو التقليل اللي احنا بنسميه مقلل بخلف عنه اللي هو هيرتبط بالبدن يبقى تاني لما اتعامل مع اسم عايز اكشفه في فتح ولا تقليل خلاص امسك الاسم واقلبه المثنى لو انا بقلبه المثنى اتقلبت معايا الالف الى ياء يبقى دي فيها فتح وتقليل زي موسى اخرها الف لما قلت موسى ياء اتقلبت الالف الى ياء صح ولا لا آه. عشان كده بقول بنسميها احنا في عرف القراءات اسمها ذوات الياء الالفات ذوات الياء يعني ايه الالفات ذوات الياء الالفات اللي اصلها ياء الالفات اللي اصلها ايه ياء فموسى الف لما قلبتها المثنى طلع اصلها ياء فعشان كده بنقول ان فيها فتح وايه وتقليل طيب تعالوا ناخد التطبيقات همسك لكم صفحة النهاردة واطبق عليها قاعدة الاسم اللي لسه واخدينها دلوقتي احنا متفقين نفهم مش نحفظ تعالوا نشوف التطبيقات بقول الألفاظ التي فيها الفتح والتقليل أول حاجة عندي كلمة مولاكم في صفحة النهاردة مولاكم الآية 150 صح كده مولاكم شيلوا الضمير هي أصلها مولى كم ده ضمير كم ده ضمير هي أصلها مولى طب ما تعملوها مثنى اقول ايه مولايان مولى المثنى بتاعها ايه مولايان يبقى اصل الالف ايه ياء يبقى اقول مولى او مولى فتح وتقليل طيب تعالوا خدوا الكلمه كل ده في تلاوه النهارده ومأواهم الآية 151 مأوى لأن هم ده ضمير أصلها مأوى لما أعمل لها مثنى تبقى مأويان مأوى المثنى بتاعها مأويان يبقى اتقلبت الألف إلى ياء يبقى فيها فتح وإيه وتقليد تعالوا خدوا كلمة مثوى بس مثوى في الوقف لأنها أصلها بئس مثوى الظالمين مثوى لما أقف عليها هترجع الألف لأصلها مثوى لما أقف عليها في الآية 151 هقول مثوى لما أقلبها المثنى تبقى مثويان مثوى الالف لما اقلبها المثنى مثويان يبقى اصل الالف ياء يبقى عشان كده فيها الفتح والايه والتقليد طب الدنيا زي ما نقول لك الدنيا فيها فتح وتقليد الايه 152 لان الدنيا المثنى بتاعها الدنيايان الدنيا يان الدنيا يان ده المثنى خلاص يبقى عشان كده بنقول ان فيها الفتح والايه والتقليل اصل الالف ايه ياء فبقول ملحوظه يوجد بقى الفاظ لا تقليل فيها مطلقا لورش عن نافع لما تجيلنا في المصحف ما ينفعش اعمل فيها تقليل من الالفاظ ديت لفظ على وحتى على وحتى ما فيهمش لا فتح ولا فيهم ايه تقليل طيب تعالوا نتابع الفوائد مد البدل عندي المقدار بتاعه 2 و4 و6 في كلمة آمنوا الآية 149 آمنوا مد بدل خلاص بس ده بدل محقق لأن الهمزة بتاعته محققة آمنوا وعندي برضو الآخرة بقولها الآخرة منساش إنها بدل مع النقل هعمل البدل بس فيها حكم النقل فبنسميه بدل مغير بالنقل بنسميه بدل مغير بالنقل طيب تعالوا ناخد ثانيا ترقيق الراء ترقيق الراء عندي كلمة خير الراء فيها مرققة لماذا؟ لأن الراء مضمومة وقبلها ياء لينة لأن الراء مضمومة خلاص وقبلها ياء لينة عندي الآخرة برضو الراء مرققة لأنها مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي متصل في نفس الكلمة بدليل أن الراء مفتوحة والخاء قبلها مكسورة في نفس الكلمة الآية 152 خبير بما برضو الراء مرققة لأنها مضمومة ومسبوقة بياء مادية طيب تعالوا نشوف إبدال الهمز الساكن عندي كلمة وبئس تقرأ وبيس وبئس تقرأ وبيس الآية 151 عندي المؤمنين هتبدل بواو فتقرأ المؤمنين المؤمنين بس عندي ملاحظة مهمة قوي إن كلمة ومأواهم في الآية 151 من الألفاظ المستثناة من الإبدال من الألفاظ المستثناة من إبدال الهمزة يعني أقول ومأواهم ومأواهم هبقى أعمل فتح وتقليل بس في الألف لكن الهمزة مش مش هبدلها لأن ورش بيستثنى من عنده جملة الإيواء كل ما يشتق من كلمة الإيواء لا يبدل الهمز الساكن عند ورش رابعا الألفاظ المقللة قولا واحدا في كلمات مقللة قولا واحدا عند ورش زي كلمة أراكم أراكم في الآية 152 وعندي كلمة أخراكم في الآية 153 خلاص ده اللي في تلاوة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مريت مرور الكرام على التلاوة المنهجية هنسمع بقى الشيخ عصام وفي انتظار اتصالاتكم بإذن ربي تبارك وتعالى يلا يا شيخ عصام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم جميل مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار ومأواهم النار وبئس ال- وبئس مثوى الظالمين برضو عايزك تعمل يا عصام وبئس مثوى مثوى عند الوقف يعني.
على أساس إنها مثوى المثنى بتاعها مثوى يعني بالظبط
وبئس مثوى هم.
مثوى وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر في الأمر مم.
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون مم.
منكم من يريد الدنيا الدنيا بس خلي بالك يا عصام الدنيا فيها فتح وتقليد بس الآخرة بدل فارتبطت ذوات الياء أو ال- الألفاظ اللي فيها فتح وتقليل مع البدل فلو أنا فتحت الدنيا هيمشي عليها في الآخرة من البدلات يمشي معاها إيه القصر والإشباع الله يفتح عليك ولو أنا قللت الدنيا هيبقى التوسط والإشباع نجمع يلا
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ها والله الآخرة بس خلي بالك آه، من يريد الآخرة را ترقيق الآراء من يريد الآخرة مم.
لا لا. لو بدأت باللام قلنا إنها بقى ليك قصر بس اه صح ابدأ بهمزة الوصل وعايز تبدأ بيها
ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون واضح الله عليك يا شيخ ما شاء الله يبقى إذا دي تلاوة النهاردة آه، بس طبعا هت- تحريرات الدنيا وتحريرات الآخرة إن لو فتحت لفظ الدنيا يبقى عليك الآخرة القصر والإشباع ولو أنا قللت لفظ الدنيا هيبقى عليه في الآخرة التوسط والإشباع شيخ محمد معلش آه، الظالمين مالها احنا كنا قبل كده آه، افتكر كان آه، ظلموا كنا غلطنا اللام تمام آه، كل ظلموا في ال- في- في ورش كلها مغلظه اه بس بشرط مم.
يعني انت بتتكلم على تغليظ اللام آه.
بس بشرط ان اللام هنا مكسوره والشرط في تغليظ اللام تبقى اللام مفتوحه لازم تكون مفتوح لازم يعني عشان نغلظ اللام عند ورش عن نافع لازم اللام تبقى مفتوحه ومسبوقه بطاء او بظاء خلاص طاء او ظاء او صاد والطاء والظاء والصاد لازم يبقوا مفتوحين او سواكن يعني الحرف اللي قبل اللام مم.
المفتوحه مم.
يكون ظاء طاء اه يا اما طاء طاء او ظاء واختها الظاء يا اما الصاد الصاد وتكون مفتوحه برضه او يبقوا ساكنه مفتوحين او سواكن أو ساكنة.
بس الشرط الاساسي طبعا ان اللام لازم تبقى مفتوحه تمام واخد بالك طيب آم، برضو انا عايز اكد على آم، ومأوى طبعا النار هنا احنا ما قللناهاش خلي بالك ان لفظ النار ومأواهم النار لان احنا كان عادة بنقلل لفظ النار لما بتقابلنا عارف ليه؟
لا
آه، لان خلي بالك من حاجه مهمه جدا ان الشرط في آه، تقليل الالفات اللي هي بيبقى بعدها راء ان لازم يبقى بعدها راء متطرفه مكسوره
آه، احنا خدناها صح صح صح اه يا اما الراء بعدها راء متطرفه و مكسور يعني آه، اصلها مكسور اه بس لو يعني وقفت عليها هي ساكنه ما هي ساكنه بس اصلها يبقى مكسور اه يعني ياتي بعد الالف الماديه راء خلاص وموقعها متطرف خلاص وفي نفس الوقت تشكيلها مكسور تمام وصل الكلام؟
يعني طيب.
كان المفروض ان هي تر- ت- ت- تقلل اه في القراءة.
نتلقى الاتصال الاول السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ محمد؟
الحمد لله اخي الكريم الحمد لله بارك الله فيك يا أخي آه، لي- آه، أريد أن أسألك قبل أن أبدأ القراءة
تفضل أخي الكريم
آه، عندنا في مصحف آه، الإمام وصنته المنتشرون في الم- في بلاد المغرب جميع البسلم جميع البسملات غير مرسوم عليها علامة الوقت سوى أربع صور سورة القيامة وسورة البدل والمطففين والهمزة
مرة أخرى السؤال بس حضرتك علي صوتك
آه، عندنا في مصحف آه، في المصاحف المنتشرة هنا في المغرب في بلاد المغرب نعم.
للإمام آه، واسع النافع مم.
جميع البسملات غير مرس- غير مرسوم عليها علامة الوقت سوى أربع بسملات اه الأربع الظهر نعم نعم اللي هن سورة القيامة والبلد والمطففين والهمزة والهمزة سورة الهمزة ما عرفت السبب لماذا حاضر دي اسمها الأربع الظهر
آه آه وأنا أنا أنا أقرأ بقطع قطع الأول والوصل الثاني آه هنا هنا يقرؤون بقطع الأول والوصل الثاني فإذا وصلوا إلى هذ- هذه بداية هذه السور الأربعة يقطعون الأول والثاني نعم لأنهم هذه علة الأربع صور اللي حضرتك ذكرتها لأنهم بعض العلماء تكلموا في هذه الصور الأربع حال وصلها قد يتغير المعنى حال الوصل قد يتغير المعنى ولكن الراجح عند العلماء أن هذه الأربع صور تعامل معاملة باقي الصور آه، آه.
ولذلك أنا لم أتعرض إليها في شرح أصول رواية ورش يا، حاضر حاضر آه، آه، أبدأ القراءة تفضل أخي الكريم جزاك الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بس انتبه للغنة سنلقي في قلوب وهو خير الناصرين
وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم, ومأوا ومأواهم النار ومأواهم النار وبئس مثوى وبئس مثوى الظالمين بس انتبه أن ولقد أخي صدقكم الكريم.
الله وعده أخي الكريم.
إذ تحسونهم بإذنه
هتسمعني؟ طيب واضح ان الاتصال انقطع معنا اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت أختي شيماء. الحمد لله في نعمه جزاك الله خيرا والله خيرا جزاك آه، أبدأ من فين إن شاء الله آه، ابدأي من قول الله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسم الله الرحمن الرحيم سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم ومأواهم النار وبئس مثوى وبئس مثوى الكا- الظالمين بس لو انت عايزة بقى تعملي فتح وتقليل في مثوى الكلام ده مش هيحصل الا في الوقف لان الالف بتاعت مثوى مش هتيجي الا في الوقف اه وبيت مثوى مثوى اما وصلا مثوى الظالمين
نعم وبئس مثوى وبئس مثوى وبئس مثوى الظالمين مم.
ولقد صدقكم الله وعده إذ إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أغ- أغاث أراكم لا أراكم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا تاني خلي بالك منكم الغنم ومنكم من يريد الدنيا يريد يريد بين التشكيل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم الآخرة الآخرة م.
ثم صرفكم عنهم يبتلي- ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين خلي بالك من حاجة إنه الدنيا برضو فيها فتح وتقليل اه فلما نيجي نع- نجمعها مع الآخرة مش الآخرة مد بدل اه طب انت اه احنا اتفقنا ان احنا هنثبت القصر صح؟
اه قصر الفتح اه الله يفتح عليك عشان كده انت لما بدأت الصفحة بدأت بفتح وتقليل اه فطالما ان احنا هنبدأ بالقصر يبقى كل الألفاظ نجيبها بالفتح أي نعم.
عشان كده آه، خلينا في منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة قوليها كده من منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم تعفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين بارك الله فيك معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب واضح ان الاتصال انقطع آه، يبقى اذا احنا بس عاوزين ايه آه، نأكد برضو على معلومة تانية معلومة أخراكم وأراكم آه، كلمة أراكم آه، هشيل برضو الضم- الضمير بتاعها كم ففيها أرى وأخرى أصلها أرى وأخرى أرى جاء بعد الراء ألف متطرفة فهنا يبقى حكمها التقليد قولا واحدا وأخراكم أخرى جاء بعد الراء برضو ألف متطرفة فحكمها التقليل قولا واحدا أرى أخرى طيب نتلقى هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم إسلام ازيك يا شيخ محمد؟
الحمد لله بارك الله فيكم.
الله يكرمك آه، ممكن سؤال يا شيخ قبل ما تفضلي هو في آه، حضرتك قلت في ال- ال- ال- القبلية ان لو قالت من يريد آه، الدنيا ومنكم من يريد الآخرة.
اه لو قلناها من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة آه، يعني ن- نرققها او نف- ن- ن- نعملها بالفتح.
آه، قصد حضرتك الفتح والتقليل تمام.
اه حضرتك اولا اللي بيتحكم في الفتح والتقليل مد البدل الذي يتحكم في الفتح والتقليل هو مد البدل حضرتك هتقري البدل بكام طب معنا اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام يا متولي أيسا نقرأ من هنا مولانا آه اقرا من اول الصفحه ان شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم ها؟
النار قلل ومأواهم ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون بارك الله فيك يا ابو الهوال جزاك الله خيرا معنا اتصال اخر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا حاج عبد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يرو- يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خي- خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بما أشركوا بالله ما لم ينزل ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار ومأواهم النار وبئس مثواه وبئس مثواه وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تح- تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآخرة ها من خلي بالك يا حاج عبله أيوة الاخيره الراء ألا- أو الآخرة مم.
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة مم.
الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين بارك الله فيك يا حاج عبده احسنت معنا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك محمد من مصر الفن تفضل اخي الكريم آه لو سمحت أنا بسألك بس سؤال آه، في داخل البرنامج برضه تفضل
آه هو أسأل حضرتك وعدم معرفتي ب- بطريقة القراءة مم.
نفسها هل هذا يعتبر يعني حرام في قراءة القرآن؟ بس آه، حضرتك تقصد مثلا روايه حفص
أي رواية من روايات القرآن اللي حضرتك بتتكلم عنها رواية حفظ أو رواية ورش
حاضر أجيبك إن شاء الله ماشي شكرا بارك الله السلام عليكم.
وعليكم السلام معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم تفضلي يا أخت افتخار السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله في نعمة آه، من أين أبدأ؟
آه، ابدأي من مطلع الصفحة إن شاء الله طيب أعوذ بالشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار ومأ- ومأ- و- ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين طيب أنت مش بتجيبي فتحة وتقليل
نعم آه، على مثوى يعني أه على مثوى و...
لا لا لأنه فلسفة طيب وبئس مثوى أيوة.
وبئس مثوى وبئس وبئس مثوى الظالمين أيوة كده.
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وتنازعتم في الأمر في الأمر الأمر الأمر أليس كذلك يا شيخ؟
بلى
طيب وعصيتم من بعد ما أراكم ها من من بعد ما أراكم ما تحبون أراكم أراك- لا أراكم مقللة قولا واحدا
نعم ما فيها فتح نعم لأنها من ذوات الراء اسمها ذوات الراء نعم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الأول طبعا المقدم الفتح ليس كذلك في الدنيا بلى آه، مع مع ملاحظة آه، آه، ربط لفظ الدنيا بالآخرة هل طيب.
تعلمين كيفية الربط؟
نعم نعم إذا كان بالفتحة والتقليل آه، إذا كان بالقصر أو المد اه يعني فتح الدنيا هياخد عليه الآخرة إيه؟
الفتح يأخذ آم، ال- القصر والإشباع والتقليل
آه، التقليل فقط التوسط والإشباع والإشباع نعم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة لا رقاق ألا- الراء ومنكم من آه، نعم نعم الراء مقللة
مرققة نعم نعم قر- مرققة الراء
أكملي ومنكم من يريد الآخرة بالت- بالقصر أولا طب واضح ان اتصال قطع معنا اتصال آخر طيب السلام عليكم وعليكم السلام آه، جزاكم الله خير يا شيخ محمد خيرا جزاك ربنا يكرمك أبدأ من فين إن شاء الله آه، اقرأي من أول ولقد صدقكم الله وعده
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد
عليكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون بارك الله فيك أحسنت طيب آه، ده كان تقريبا آه، آخر اتصال آه، في حلقة اليوم طيب آه، احنا متبقي قدامنا تقريبا خلاص انقضى الوقت يعني آه، طيب الحلقة القادمة بإذن رب تبارك وتعالى آه، هنتابع إن شاء الله التلاوة من الآية 154 للآية 157 وهتكلم في التلاوة المنهجية إن شاء الله عن إزاي أعرف في الأفعال الفتح والتقليل النهاردة خدنا في الأسماء إزاي أعرف فتح وتقليل المرة القادمة لأن الصفحة القادمة مليانة أفعال الصفحة القادمة مليانة أفعال إزاي أعرف الفتح والتقليل في الأفعال ده رقم واحد نقطة رقم اتنين في باب الأصول في الأول عايز أعرف العشرة الكبرى لأن أنا في الأول قلت العشرة الصغرى النهاردة عايز أعرف المرة القادمة ليه بقول عشرة كبرى وإيه اسم العشرة الكبرى وليه بقول حفص من الشرطية وحفص من الطيبة وإيه الفرق بين الصغرى والفرق بين الكبرى الكلام ده كله هقوله المرة القادمة وفي الحلقة اللي بعدها بإذن رب إن قدر البقاء واللقاء هنتكلم على النماذج التخطيطية للعشرة الصغرى والنماذج التخطيطية للعشرة الكبرى ويعني إيه المصطلح العلمي ليه بنقول رواية فلان عن الإمام فلان من طريق فلان إزاي ن- نصيغ مصطلح علمي ونتدرب عليه كل ده على مدار الحلقات القادمة أنا بدأت معاكم الأصول أهو من ألف ب مقدمة أو ألف ب قراءات بارك الله فيكم جزاك الله خيرا يا شيخ عصام على الحضور آه، بارك الله فيك طبعا مستمر معانا برضه في الحلقات القادمة بإذن الله لأن احنا ماشيين في شل- سلسلة توضيح الأصول بإذن الله تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد ألقاكم في حلقة جديدة بإذن ربي تبارك وتعالى في الأسبوع القادم إلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته